من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلق وفي جنته فوق في العلالي وفي الملا وفق ما بين قلبين وسبحان من خلق واحد مودة وحب محفوف بالورق من ضلع آدم كل شيء حلو الصبح شقشق بالمودة والهدى يملى المشاعر بالسعادة والرضا ربك عظيم فتح عليم يسعدنا بالذكر الحكيم في الوقف أو في المبتدا ده الصبح شقشق بالسعادة والرضا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الأحباب مع سورة النبأ نبدأ نتعلم أحكامها ونتعلم معانيها وكيف نقرأها فسورة النبأ سورة مكية وجزء عام يحتوي على سبع وثلاثين سورة أولها سورة النبأ وتسمى سورة المعصرات لأن الكلمة دي وردت في السورة وتسمى سورة التساؤل أيضا وتسمى عما يتساءلون يعني كل هذه أسماء لهذه السورة عدد آيها أربعون نبدأ بقراءتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون ما نوع المد هنا تفضل يا احمد مد واجب متصل مد واجب متصل كم حركة يمد يحيى أربعة أو خمسة خمس حركات وإذا وقفنا عليه يعني لو كنا الهمزة متطرفة في آخر الكلمة كم حركة ست حركات طيب نقرأ عما يتسألون مرة ثانية عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم النون في النبأ مشددة اسم هذا الحرف حرف ايه حرف ماذا مهند هو حرف غنة احسنت عما يتساءلون عن النبأ العظيم هذه السورة تتكلم عن أو يعني مضمونها عن توبيخ المشركين على كفرهم بالقرآن العظيم وكذلك إنكارهم للبعث والجزاء واستمرارهم في طغيانهم تتكلم عن الأدلة على وحدانية الله وعلى مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون تفضل فضيلة الشيخ ما هو معنى النبأ العظيم؟
النبأ العظيم هو القرآن الكريم لأنهم كذبوا به أو البعث والجزاء ويوم القيامة لأنهم هم منكرين لهذا الإيه؟ لهذا اليوم نقرأ مرة أخرى عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الخاء يا عبد الله حرف ايه
مساكن آه ساكن ومفخم ولا مرقق
مفخم مفخم حروف التفخيم ما هي خص ضغط القيض مرة تانية كلنا ها. خص ضغط قض هذه حروف التفخيم ما ينفعش نقول ايه مخ مخ لا مخ خلاص كده اي الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم سكن.
كلا سيعلمون
سيعلمون سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا أي القارئ ال- ال- المتقن يحقق الحركات يعني مثلا في بعض الناس يقول لك ألم ألم ديت الألم يعني إيه؟ لا الوجع تعب لا ألم يعني حقق الفتحة الهمزة المفتوحة واللام المفتوحة ألم وليس ألم آه، ننطقها مرة أخرى يلا اتفضلوا ألم نجعل الأرض مهادا مم، مهادا ما معنى مهادا عبد الله ممهدة للمشي فيها مهدى للمشي عليها ومستقرة تمام أحسنت ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا ما معنى الجبال أوتادا أحمد أي جعلناها كالأوتاد للأرض حتى تسكن ولا تفتر ممتاز يا أحمد أحسنت نقول له بارك الله فيك يا أحمد بارك الله فيك يا آه، تمام يبقى هنا ألم نجعل الأرض مهادا خلاص عرفنا والجبال أوتادا يعني إيه مثبتة للأرض حتى لا تميد ولا تضطرب وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا بقى الخاء مفخمة ولا مرققة؟
مفخمة طب واللام مرققة والقاف مفخمة يبقى اللام وقعت بين إيه؟
حرفين, حرفين مفخمين اللي هما إيه؟ الخاء والقاف نسمع الآية دي مع يحيى مرة أخرى
وخلقناكم أزواجا طيب بص يا يحيى كده شو انظر ل- لحركة الف- الفم وخلقناكم انت بتعمل ازاي وخلقوا لا كده مش حلو وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا طيب أزواجا يعني إيه من إيه ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا أحسنت بارك الله فيك يا محمد وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا طيب بعض الناس يقول ايه وجعلنا ايه الخطا اللي هنا أدغم اللام في ادغم اللام في ال في الايه في النون فأخفى اللام لكن لابد ان احنا نظهر ايه اللام اللام اه دي عاميه احنا عايزين قران وجعلنا جعلنا نومكم سباتا اتفضل يا عبد الله فضيلة الشيخ ما معنى نومكم سباتا؟
عبد الله يقول يسأل يقول ما معنى جعلنا نومكم سباتا معنى وجعلنا نومكم سباتا يعني قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم نقرأ الآية مرة أخرى وجعلنا نومكم سباتا تمام وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا تمام وجعلنا الليل الليل كلمة الليل مرسومة كم كم لام هنا في المصحف لام لام واحدة اللام أهي- اللام واحدة أهي، مشددة بكم لام اثنان اثنين طب في ال- ما نرسمها املائيا يا شباب نرسمها ازاي الف لام لام ياء لام اما في رسم المصحف لام واحده مشدده اللي هي الاولى لأن اللام الأولى دخلت في الثانية فاسمه إيه؟ لام قمرية ولا شمسية؟ لام شمسية لام إيه؟
شمسية بارك الله فيك وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا آه جعلنا الليل لباسا يعني إيه يا أحمد؟
أي يغشيكم ظلمته كما يغشيكم اللباس يا سلام نغشيكم بظلمته كما يغشيكم يعني يغطيكم اللباس الملابس يعني تغطي الإنسان الليل برضه بيغشانا بظلمته نقرأ الآية مرة أخرى يلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا يعني إيه يا أولاد معاشا أي إيه، تطلبون فيه آه تطلبون فيه معايشكم يعني تسعون فيه على إيه معايشكم بارك الله فيك طيب جعلنا النهار هذه كم حركة يعني ه- ك- ك- مدة الغنة كم
اثنان بمقدار إيه حركتان قبض الإصبع أو بسطه بسرعة إيه معتدلة يعني ما تعملش كده واحد اتنين كده ولا مثلا تعمل واحد وتروح تشرب شاي وتقول اتنين لا على طول كده ها وجعلنا النهار مرة أخرى وجعلنا النهار أي وجعلنا النهار معاش وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا القاف مفخمة ولا مرققة مفخمة والكاف مرقبة أحسنتم لما يجي حرف مفخم بجواره حرف إيه مرقبة مرقق بنعمل إيه نفخم المفخم ونرقق الإيه مرقبة فعاود الناس تقول لك إيه وجعلنا فوقكم قكم يبقى خليها إيه الكاف قاف قاف قاف لا وك- فوقكم الاثنين غلط ما نعمل إيه فوقكم فوقكم مرة تانية فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا سبع مش سبي سبعا شدادا طيب هم السبع الشداد هم ايه؟ ايه السبع الشداد؟ يا محمد السماوات السبع نقرأ الآية مرة أخرى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا تمام وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا طيب خلي بالك سراجا و- سراجا وهاجا اسم هذا الحكم تفضل يا عمر بغم بغن ادغام بغنى ناقص تمام كده يبقى مرة أخرى ها وجعلنا سراجا وهاجا ممتازين طيب السراج الوهاج ما هو السراج الوهاج؟ ها يا عبد الله هي شمس هي الشمس استطاع متوحد الشمس الساطعة المتوهجة إن إحنا لما نقرأ القرآن يا أبنائي بالأحكام وبالمعاني نتذوق حلاوة القرآن نتذوق إيه؟ حلاوة القرآن هل القرآن له حلاوة؟
نعم طب أتذوقها بلسانك؟
لا لكن إيه؟ تشعر بها بإيه؟
في قلبك في قلبك حلاوة الايه القرآن هذا القرآن روح ونور بغير هذا القرآن فنحن موتى وإن كنا أحياء ندب على الأرض قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك لمين يا أولادي للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من إيه من أمرنا يعني روح يعني بدون القرآن يبقى فيه موت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من إيه من عبادنا يبقى القرآن روح ونور آه، مع الآية وجعلنا سراجا وهاجا نخلي بالنا من الهاء الهاء انظر إلى المصحف لترى الهاء عليها إيه
شدة مشدده يبقى ايه لابد ان احنا نشدد الهاء والهاء اصلا بتطلع من اقصى الايه الحلق يبقى لابد عايزه ايه عايزه مهاره اي وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا وهاجا تمام احسنتم وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا تمام نخلي بالنا من شيء آه، اتفضل يا عمر تسأل فضيلة الشيخ ما معنى ماء سجاجة؟
ماء ثجاجا يقول ما معنى ماء ثجاجا ها أي منصب بكثرة. منصبا بكثرة الماء الثجاج المعصرات يعني ايه الأول سحاب يعني ربنا بقدرته أنزل من السحاب ماء ثجاجا يعني ايه بكثرة متتابعا منصبا بكثرة نقرأ الآية مرة أخرى بعد أن عرفنا معناها وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا طيب واحد يقول ماء سجاجا سجاجا دي بقى إحنا خلينا الثاء ايه سين خطأ جلي واحد يقول ثج س... سجاجة ما فيش حاجة اسمها جاجة ولا حاجة اسمها جاجة يبقى لا في لا جاجة ولا في ج- جاجة امال الصح ايه سجاجة معايا سجاجا مرة أخرى سجاجا تمام لنخرج به حبا ونباتا ساتين ملتفة الأشجار ده حاجة حلوة خالص بس خلي بالك في واحد ممكن يقول لك إيه يا شيخ هي ألفافا لم شمسية ولا لم قمرية يلا عبد الله يعني لا لم شمسية ولا لم قمرية لماذا؟
لام أصلية في- لأنها لام أصلية في الاسم ده أنت ولد ممتاز الحي يحيى بارك الله فيك يا يحيى طيب هنا ألفافا من اصل الكلمه يعني انت لو شلت الالف واللام منها هتبقى فافا يبقى الكلمه لها معنى ابدا يبقى الالف واللام الشمسيه والقمريه زائده عن الكلمه الشمس شمس القمر قمر لكن ألفافا لام اصليه في الايه في الاسم تمام كده نقول وجنات ألفافا وجنات ألفافا
نقرا الايات مره اخرى بالضبط والتحرير والاتقان نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من سورة النبأ هذا البرنامج اللي اتفقنا فيه سواء إن, إن شاء الله آه، نقرب من القرآن ونبني علاقة جديدة مع القرآن ليست مجرد قراءة و- أو, أو سماع وإنما فهم وتدبر حتى نصل إلى العمل آه، في الحلقة اللي فاتت آه، اش- اتكلمنا على أول خمس آيات من آه، سورة النبأ وشفنا قوم قاعدين بيتكلموا مع بعضهم أقوام كده في في مكة كفار مكة بيتساءلوا حول النبأ العظيم واتكلمنا عليها وبعدين شفنا المشهد الثاني في الصورة حين- حينما آه، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا بنعمه التي ت- يعني التي لا تحصى ولا تعد ورأينا قوة الله المطلقة وقدرته سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار وفي خلقهم أزواجا وفي السماء وفي الجبال وفي النوم سباتا وكل ده فالنهاردة بإذن الله رب العالمين نبدأ مع الآية 17 حينما يقرر الله سبحانه وتعالى لنا إن يوم الفصل كان ميقاتا أنا فتحت المصحف وبقرأ وبعدين وجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا قبل ما انتقل للصورة اللي بعدها عاوز أشوف حاجات معنى عاوز أشوف معنى كلمة الفصل يعني يعني ايه الفصل ما تعديش عليا كده وكلمات ميقاتا يعني ايه ميقاتا والتع... ال... اما يبقى التركيب على بعضه يبقى عامل ازاي هجد ان الايه فيها ان ان دي اداه توكيد يا جماعه كل ما تلاقي ان دي اعرف انها اتى اداه توكيد بتؤكد ال... تؤكد ال... المعنى المراد ايضاحه للناس وبيانه للناس عشان ما يبقاش فيه اي شك خالص يعني يوم الفصل كان ميقاتا غير ان يوم الفصل كان ميقاتا ادي ان اللي فادت لي كده وخد بالك ان شاء الله ان خلال جزء عام واحنا شغالين كده ممكن تؤسس مجموعه من المعلومات اللي هتنتقل بيها وتسير بيها في القران كله لان كل ما يعدي عليك حرف التوكيد ان تقول سبحان الله م- إيه- هنا توكيد ومن الذي يؤكد الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يؤكد يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل إن ديت وجعل التوكيد ده آه، آه، آه، بنا لأن آه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بنا فخاطب الناس على قدر عقولهم وجعل هذا القرآن زي ما احنا شايفين ان القرآن للجميع لأعلى المستويات ولأقل المستويات العلمية كله بيحس بالآيات وكله بيشعر بالآيات وإن شاء الله كله يفهم الآيات ويعمل بالآيات إن يوم الفصل طيب الفصل اللي هو أما تبعد حاجة عن حاجة ده الفصل واستخدمت فين؟ استخدمت في الحكم بين الناس لو عندك مشكلة مع جارك وبعدين بنروح لحد ونقول له تعالى عشان تفصل بينا تفصل بينا يعني تحكم بينا تقول ده على حق وده على باطل ده ده صح وده غلط فكذلك يوم القيامة سمي بيوم الفصل لماذا؟ لأن يحكم الله سبحانه وتعالى بين الظالم والمظلوم بين القاتل والمقتول بين السارق وال وال وال وال وال والمسروق ذا- كل هذه ال- ال- المعاملات بين العباد يحكم الله سبحانه وتعالى فيها ويفصل فيها يوم القيامة انت دايما عارف ان سيفصل في هذا الأمر كل نزاع كل نزاع بينك وبين الناس سيفصل فيه الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا ميقاتا يعني موعد مؤقت ومحدد وسيجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين إذا هذا آه، كلمة كلمة ميقاتة برضه تعمل إيه؟ كلمة ميقاتة تفكرنا بالقنبلة الموقوتة اللي ممكن تحصل في أي في أي وقت في أي لحظة في حاجة مؤقتة ميقات سيقع سيقع و- ويقع إمتى أيضا إحنا مش عارفين احنا مش عارفين طيب ليه آه من التصورات الساذجه ان يوم القيامه ده احنا بعد ألف سنه او ألفين سنه كده يبقى في يوم قيامه انما الانسان العاقل اللي يعلم ايه ان يوم القيامه ده ممكن يكون ممكن يكون دلوقتي يوم القيامه ممكن يكون بكره ممكن يكون يوم القيامه ممكن يكون الاسبوع الجاي آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته اللي يموت ده فخلاص قد قامت قيام انتقل من الدنيا الى الاخره واصبح في اول منازل الاخره فلذلك بتجد ان ان العاقل العاقل هو يخشى هذا اليوم يؤمن به ويعتقده ويظهر على افعاله في ايه اصل انا خايف من يوم الفصل في ايه اصل انا خايف لان عندي وقت محدد مؤقت سأ- ساقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيه ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ ما معنى ينفخ النفخة معروفة دي, دي النفخة اللي, ن- اللي نعلمها يوم ينفخ في الصور يبقى إذا كلمة النفخ أصلا تع- هو ال... الانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة مجرد نفخة نعم كما قال الله سبحانه وتعالى هو علي هين لازم تبقى عارف كده ان كل شيء على ربك على ربك سبحانه وتعالى هو هين هو سهل امره بين الكاف والنون انما احنا اللي ب- بنستعظم الامور ولكن حينما آه، نعلم قدره الله سبحانه وتعالى فنعرف ان الله على كل شيء قدير فالموضوع عباره عن نفخه يوكل الله سبحانه وتعالى اخبرتنا الاحاديث بان الله سبحانه وتعالى وكل ملك سينفخ في في الصور فتأتون أفواجا ده ال- النفخة بتعرفك قدرة الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور الصور اللي هو البوق اللي عامل مثلا أداة تكبير صوت كده آه، ونقف هنا هو م- الصوت ده حجمه عامل ازاي الصوت اللي اللي هيسمعه واحد في مصر وهيسمعه واحد في امريكا وهيسمعه آه، يعني سمكه او حوت في قاع المحيط وهيسمعه كل انسان كل انسان كل بشر كل حيوان كل جماد كل ملك النفخه في الصور دي آه، عامله ازاي وانت هتتحملها ازاي الصوت ده قد ايه ايه الصوت اللي يطلق هنا في ال- في في في في- في, في مكان في, في في مصر ويسمعه إيه لو واحد بيكلم واحد في في, في التليفون كده وفي امريكا يقول له اه انا سمعت نفس الصوت ده الصوت ده عامل علينا ازاي ما هو فعلا مش احنا قلنا ان احنا في النبأ العظيم هو اللي بنتكلم عليه ده نبأ عظيم فيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون من الهاتو الهاتي أنتم كل البشر ست فتأتون أفواجا يعني إيه أفواجا أفواجا التفويج كل مجموعة مع بعضها كل حد مع بعضه اللي هو عملية التفويج في أي مكان حسب السن بن- بنجد في في الدنيا في أوقات في أوقات بن- ي- يتم تفويج الطلبة آه، طلبة الابتدائي طلبة الإعدادي الأقل من 15 سنة ال- الطلبة طلبة الجامعة كل ده تفويج لل- لأصناف البشر بس يوم القيامة بقى الأفواج دي عاملة إزاي مفوجة إزاي التفويج يوم القيامة شلة القهوة هتيجي مع بعض وشلة المنكرات والمعاصي جايين مع بعض لأن خلاص- ده فوج الفوج بتاع ال- ال- ال- الم- الم- ذنب كذا فوج فو- فوج السارقين سبحان الله فوج ال- القتلة ده ده ده, ده مع بعضه فوج آه، جماعة المسجد ده جاي مع بعضه فوج, فوج اللي بيساعدوا المساكين و- والأرامل والمطلقات ده فوج جاي مع بعضه مجموعة الشباب اللي بتعمل أعمال الخير دي هو الفوج ده جاي مع جاي مع بعضه ليه فتأتون أفواجا طيب عايزين نشوف ال ال اليوم ده كمان عامل ازاي الله سبحانه وتعالى نظر له نبأ عظيم فيخبرنا عنه علشان تتقرر العقيدة في قلبك وتعرف ان ايه وتعرف انه هيحصل هيحصل وبالتالي تستعد له فيقول سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا خد بالك ان ايه السماء دي اللي كانت فين السماء دي اللي كانت في آيات الله سبحانه وتعالى حينما أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه آه، خلق فوقنا سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ف- آه، فهذه السماء اللي بدون أي ثقب اللي بدون أي خطأ آه، فارجع البصر هل ترى من فطور أبدا يا ربنا ولكن هذا البناء المحكم يفتح ويكون أبوابا وهنشوف بعد كده والملائكة بتتنزل والله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة سبحان الله آه، آه، آه، هذا المنظر المهيب اللي هتجيله صورة تانية وفتحت السماء فكانت أبوابا هتيجي صورة باسم صورة الانشقاق وتقول لك إذا السماء انشقت وهنقف فيها ونتكلم فيها إن شاء الله رب العالمين وسيرت الجبال فكانت سرابا طيب عايزين ايه لازم نقف مع وسيرت يعني ايه سيرت آه، ما تخليش الموضوع مجرد ايه ان سيرت يعني مشت سيرت يعني مشت كويس طيب مشت راحت فين في سؤال لازم يجي في ذهني اصلا مشت راحت فين آه، مين اللي مشاها وما مشت راحت فين ومشت ازاي كل الحاجات دي لان كل ده هتجد ايه هتجد ان القران في مواضع اخرى بيدل لك وبيشرح لك وبيبين لك كيف ان الجبال تسير آه، حينما نعرف ان ايه ان الجبال هتكون في وقت كالعهن المنفوش يعني ايه كالقطن كده او آه، آه، آه، كالصوف آه، ده الجبال وحينما نعرف ايه يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا هذه الجبال ستنسف نسف هنا إيه إيه سيرت وانتقلت من مكانها إلى مكان آخر وغالبا بتكسير شديد بتكسير شديد وقال إيه بعض العلماء إن تأتي ريح شوف قدرة الله سبحانه وتعالى الريح اللطيفة اللي احنا بنستبشر بيها تأتي ريح عاتية تكسر الجبال وبالتالي يصبح حبيبات صغيرة وينتشر ويسير من مكانه خالص ويظل مكانه فاضي فحتى إلى أنك تقول إيه تشوفها فكانت سرابة السراب حاجة أنت متوقع أنها كانت موجودة وأما وصلت لها لقيتها مش موجودة كان هنا جبال وأما شفنا بعد أن سيرها الله سبحانه وتعالى لم يصبح ها- في هذا المكان أي شيء إنما كانت سرابا سبحان الله هنا بي- بنشوف برضو أيضا مش دي الجبال اللي الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أنها خلق عظيم وأنها آه، آه، أوتاد للأرض أوتاد للأرض هنا يا جماعة أنا عاوز فعلا المعايشة المعايشة لهذا اليوم الصورة دي لازم ان انت تشوف الرياح الشديدة دي انت موقفك فيها ايه الرياح اللي بتجيب الجبال وبتكسرها قطع النهاردة لما نشوف مكان مثلا في في السعودية اما تكون حول الحرم وتشوف في منطقة مكة كلها منطقة جبلية وتشوف ان بس بيتم تكسير جزء من الجبل صغير علشان يتبنى مكان وفندق بناء بتش- بتشوف آلات ومعدات ضخمة وممكن تروح سنة وتروح السنة اللي بعدها وتجد ان لازال ان لازال ال- الجبل لسه ما اتكسرش الجزء الصغير من الجبل لسه ما اتكسرش فسبحان الله العظيم مع هذا ال- ال- الأمر مع هذه النفخة ومع هذه الصيحة ومع هذه الرياح الشديدة ومع هذه الجبال اللي تس- اللي صارت اللي سيرت أصلا وأصبحت سرابة أنت فين؟ أنت موجود في وسط هذه الأحداث هيظهر معانا إن شاء الله رب العالمين وإحنا بنشوف كده في سورة الزلزلة وبنعيش وسط سورة الزلزلة وبنضع أنفسنا في وسط هذا الزلزال العظيم الذي يدمر كل ما على الأرض ده علشان نعرف إن النبأ عظيم وإن نعرف إن حقيقة هذا الدين دين دين قوي دين عظيم أن سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسنحاسب على كل شيء إيه، اقترفناه إن لم يغفر لنا الله سبحانه وتعالى ويتوب علينا بعد ما تقرر عندك عقيدة إن إن يوم الفصل كان ميقاتا وعلمت تماما أن يوم الفصل كان ميقاتا هتنتقل إلى إن جهنم كانت مرصادا الآيات التي يقول فيها سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا طيب هو إيه علاقة إن جهنم كانت مرصادا بال... ب... ب... بالآية بالآيات واحنا و- واحنا ماشيين كده لا ما هو فوق ما تنساش ان الصورة بادئة على مجموعة من ال... الأقوام الكفار المعاندين المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم المنكرين للبعث وهم قاعدين فوق وبيتساءلوا عن النبأ العظيم وزي ما قلنا آه، في الحلقة الماضية لا آه، محمد كاذب لا محمد آه، كاهن آه، لا ساحر لا القرآن سحر لا القرآن كهانة لا إن يوم البعث ما فيش يوم بعث فلذلك يق- بدأ الله سبحانه وتعالى بإن جهنم ل- للردع وللخوف وللإنذار الشديد كان يناسب هؤلاء القوم إن جهنم كانت مرصادا مش هينفع ننتقل من هذه الآية إلا لما نقف آه، جهنم نقف كده نشوف جهنم دي إيه وكلمة مرصادة دي إيه في الأول جهنم من المعلومات من المعلومات الخاطئة عند كثير من الناس إن إن جهنم دي حريقة وبيشيلوا الناس يحدفوها فيها ملائكة العذاب ب- بتشيل الناس وتتحدث فيها والإنسان بعد ما يوصل للفكرة دي خلاص ال- دماغه بيتمسح لأنه مش عارف ما بعد ذلك ولكن حقيقة هذا التصور آه، غير سليم إطلاقا حينما تتتبع لجهنم في القرآن وفي السنة النبوية مهم جدا إن احنا نعرفها يا جماعة مهم جدا إنها, إنها تبقى موجودة في حياتنا معلومات عن جهنم جهنم ده عمل منظم جدا جهنم ده آه، يعني شوف تخيل معايا صحراء كبيرة والصحراء دي فيها مبنى الصحراء دي فيها مبنى المبنى ده اسمه جهنم ده المبنى جهنم دي مكونة من عدة طوابق مكونة من عدة طوابق وكل طابق جواها في عنابر للتعذيب هي دي دي جهنم ال- و- و- وزي ما بقول لحضرتك ان الشغل داخلها منظم جدا جدا ان في ناس اصلا بتعذب في ناس بتعذب بالحر الشديد بيخش العنبر بتاع الحر الشديد هيجي لك بعد كده مكان آه، في في موضع اخر في القران يوريك ان في ناس بتعذب بالثلج هو مع- و- و- متاخد ومحطوط في ثلاجه وفي زمهرير شديد جدا جدا وفي هذا الثلج هي- وسيله من وسائل التعذيب وهتجد ان في عنبر في جهنم مليء بالعقارب والحيات ويعني ربنا ي- يجرنا وإياكم من من من نار جهنم ومن ومن عذاب جهنم ولكن هذا التصور يجب أن يكون موجود يجب أن يكون موجود في جهنم الناس بتكلم بعضها و- و- والناس يلعن بعضهم بعضا وفي ناس تقول أنت اللي عملت فيا كده ويبدأوا إن هم يتلوموا فيها كل ده داخل جهنم البنيان اللي بقول لحضراتكم عليه واللي فيه العمل المنظم ده ده هيكتمل معانا واحنا ماشيين لحد ما نخلص ان شاء الله الجزء ال 30 لان هو آه، تعرض كتير جدا جدا ل- لجهنم ولوصفها ولوصف اهلها وهم يصطرخون فيها وما كانوا بيتكلموا ازاي هنا الايات الجايه دي هتورينا هم بي- بيشربوا ايه وعايشين جوه ازاي نموذج من نماذج جهنم عنبر من عنابر جهنم فيقول سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا مرصاد ده ما معنى كلمة مرصادة مش هينفع نعدي للآية اللي بعدها إلا ما نفهم مرصادة المرصاد المرصد المكان المرصد اللي بيرصد مثلا ايه الشهور اللي ب- ب- بننتظر كلنا في رمضان مرصد الرصد رصد بدايه رمضان بننتظر كلنا اما يكون المرصد يقول لنا هل في هل في امطار متوقعه هل في الجو درجات الحراره هتكون عامله ازاي في مراصد اصلا بترصد هل ال- لو في حرب او في عدو او ما الى ذلك لو في زل- زلازل متوقعه كل ده من الم- من المراصد من المرصد فجهنم هي أرض لهذا المرصد فيها قاعدة بتراقب كل حد وبترصد كل حد يستحق العذاب وتنتظره علشان ي- يجد عذابه ده هيخليك وانت بتعمل ذنب معين انت خايف من رصد جهنم لك ده هيخليك ان انت عارف انك مرصود وانك مراقب مراقب كما قال تعالى في موضع اخر ان شاء الله رب العالمين نصل له الم يعلم بان الله يرى هو انت مش كنت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك فهنا جهنم آه، جهنم دي جزاء لمين للطاغين هم فوق كانوا كان فعلا حقيقة كانوا طاغين الطغيان تجاوز الحد الطغيان تجاوز الحد اذا جهنم للطاغين علشان تعرف برضو ان مقدار طغيانك سواء طغيانك في الدين او طغيان الانسان في الدنيا طغيان في الدين بترك الف- الفروض او بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى والطغيان في في الدنيا ب- بظلم الناس او ب- او او ب- ب- باكل اموال الناس او اي وسائل فيها ظلم وقهر للناس فهذا هو طغيان طغيان لا يرضى به الله سبحانه وتعالى ان جهنم كانت مرص- مرصده للطاغين مآبة يعني ده المرجع مآبة يعني المرجع والعودة بتاع الطاغين طيب هيعيشوا فيها قد ايه احنا عرفنا جهنم وعرفنا انها مرصادة وعرفنا انها آه، للطاغين هيعيشوا فيها ايه تحليل في القرآن كده ان انت جايب الايات وحاططها واحد اتنين تلاتة اربعة لتكوين صورة ذهنية حقيقية عن آه، عن الم- الموضوع اللي الايات بتتكلم فيه لا يذوقون في لابثين فيها احقابا يبقى هيقعدوا فيها قد ايه انهم لابثين يعني ماكثين يعني عايشين يعني قاعدين يعني مقيمين فيها احقابا الحقبه الحقبه يعني اقل الحقبه انها 80 سنه الحقبة اختلف العرب فيها الحقبة 80 سنة هل في هل 100 سنة هل 1000 سنة الأحقاب دي فترة زمنية فترة زمنية أقلها 80 سنة طب أحقابة يعني متتالية كلمة أحقابة جمع أحقاب متتالية فترات زمنية متتالية بتصل مع ال- بتصل مع الطاغين وبتصل مع الكفار إلى خلود بلا نهاية لابثين فيها أحقابا إلى ما لا نهاية طيب آه، عرفنا خلاص إنها للطاغين إن جهنم وبترصد وبترصد الطاغين وهيعيشوا فيها أحقابا طيب آه، يعني هياكلوا إيه وهيشربوا إيه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ما بيدقوش أبدا لا يذوقون التذوق ده اللي هو يعني ال- اللي عاوز يدوق بس ده ده, ده بيدوق يعني لما يكون في اكل وحد يدوقه ده اخد جزء صغير قطعه صغيره عشان يدوقها بس فهو آه، آه، آه، ربنا يعافينا واياكم اللي بيعذب في جهنم يتمنى ان يذوق مش ان ياكل يتمنى ان يذوق طعم البرد او الشراب البرد معروف اللي هو اللي ضد الحر واضح ان هنا العنبر ده كان ايه كان عنبر جحيم وعنبر سعير وعنبر نيران مشتعله فهو فيها لأن يتمنى لفحة هواء بارد انه يدوقها مش ان تيجي عليه لفحة كاملة هواء بارد انه يدوقها ولكن لا يذوق فيها هذه اللفحة ابدا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الشراب معروف أنه كان يتمنى أن يشرب شربة ماء بل أن يذوق شربة ماء بارد ولكن قدر الله سبحانه وتعالى عليه وحكم عليه أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا طب أمال هيعمل إيه إلا حميما وغساقا هنا عاوزين نعرف ما معنى كلمة حميم وعاوزين نعرف ما معنى كلمة غساقة عشان نبقى عارفين هم هياكلوا إيه مش إحنا نبقى عارفين ان شاء الله ربنا ينجينا يا رب العالمين انما هم هيبقوا هي... هيعيش ازاي لان ده ده اللي هيخوفنا ده اللي هيخوفنا من ان احنا نرتكب المعاصي يا جماعه على فكره ذكر النار ذكر النار وذكر جهنم في القران من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا عارف انت كده اما تخوف انت خايف على ابنك من حاجه فانت بتخوفه قوي قوي منها ليه انت بتخوفه منها عشان ما يقتربش منها نيجي عند الكهرباء ونوضح له ان الكهرباء دي امر خطير وامر كبير و... وما يقربش منه خالص نيجي على مثلا الولد انا خايف ع- عنده من البلكونه اصل بعيد الشر يا حبيبي هتقع وهتتكسر وانت كل ده ليه كل ده انت ده حبا في الولد فلله المثل الاعلى ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أخبرنا عن هذا العذاب الشديد حتى نجتنبه وإن إحنا نعمل الطاعات عشان نصل للجنة لأن الآيات الجاية هي آيات الجنة ولكن خلونا نخلص هذه الآيات لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إيه الحميم ما تعديش عليك الكلمة كده إلا ما نعرف إن الحميم هو الماء الحار شديد الحرارة ده الماء الحار اللي هو ايه اللي هيشرب منه اللي مسموح له ان يشرب منه آ- آ- آنية الإناء ده عامل ازاي والمية اللي بتغلي اللي هو شديدة الحرارة ديت هو بياخدها ويقربها من وشه ازاي هتروح لموضع تاني في القرآن كالمهل يشوي الوجوه حينما ي- يقرب بس ال- ال- ال- مكان ج- الكاس اللي هشرب منه علشان يقترب بس م- م- م- منه كده فلحم وجهه ي- ي- يتهلهل ويسقط من شدة حرارة الماء الذي سيشربه إلا حميما وغساقا الغساق ده إيه أنا آسف يعني إنما لازم أقوله لكم ولازم نعرفه الغساقة الصديد اللي بينتج عن الجسم اللي بينتج عن الجروح والتقيحات عند ال- عند عند الحرق ربنا يجرنا وإياكم من نار الدنيا ومن نار الآخرة هو ده الغساقة اللي هو الصديد ده هو اللي بيشربه فتخيل المشهد تخيل المشهد إما إن هو عطشان الحر شديد جدا جدا جدا اما ان هو هينزل ف- هي- م- من قاع جهنم هياخد هياخد حاجه غساق هيملى حاجه غساق ويشرب منها او ان هو هيشربها من من ع- من على جلده من على جسمه من مكا- اماكن التقيحات هذا الصديد لي- عشان يبل ريقه بيه ربنا يحفظنا واياكم فالعذاب شديد قوي قوي قوي تيجي الايه اللي بعدها فيقول سبحانه وتعالى جزاء وفاقا ده موافق للي كانوا بيعملوه لان دول دول قتلوا وظلموا وكفروا بالله سبحانه وتعالى ويعني أنكروا قدرة الله بل أنكروا وجود الله كانوا يعيشون في نعم الله سبحانه وتعالى وينكرونها دول جعلوا لله الولد وجعلوا لله ال- وجعلوا لله الإناث والبنات وجعلوا وجعلوا الله ثالث ثلاثة وجعلوا وجعلوا آه، الملائكة اللي بيعبد ال- ال- الملائكة وجعلوا الملائكة آه، آه، آه، إناث و- وعبدوا الأصنام ترك الله سبحانه وتعالى وترك هذا النور وهذا الحق وذهب أتى بأصنام وظل يسجد له ويعبده ليل نهار فالله سبحانه وتعالى يقول جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا انهم كانوا لا يرجون حسابا خد بالك بقى الحاجات اللي هي ايه ال- ال- ال- اللي ادت بهم لهذا الامر الفظائع الكبيره جدا بعد ما سمعت انت وصف جهنم كده انهم كانوا لا يرجون حسابا ما كانش بينتظر الحساب اصلا الحساب يعني العد فاكر ان الامور دي مش هتعد عليه انت عارف لما يجي هيجي يتصدم احصاه الله ونسوه هو نساء مش معنى انك نسيت ذنوبك ان الله سبحانه وتعالى نساها لا يضل ربي ولا ينسى كانوا لا يرجون حسابا وعملوا ايه إيه كمان وكذبوا باياتنا كذبا كل ما تقول ايه في القران يكذبها كل ما تقول فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى يكذبها كل ما تقول حكم من احكام الله سبحانه وتعالى يكذبها وكذبوا باياتنا كذابا ولكن للأ... ولكن يا حسرة عليهم لماذا؟ لأن وكل شيء أحصيناه كتاب كل شيء كان محصى الإحصى دي الإحصى دي يا جماعة ال- العد بتاع ال- الذنوب اللي احنا عندنا في الدنيا الاحصى دي فيها ال- ال- المتوسط الحسابي فيها الوسط فيها المنوال فيها التشتت فيها ال- ال- التكرار التصاعدي فيها التكرار التنازلي كل المعاني دي معاني الاحصاء الله سب- عند الله سبحانه وتعالى فقد احصى كل شيء وعد كل شيء سبحانه وتعالى ومح- و- وتم احصائها في كتاب يعني ايه ح- م- احتمال ان اي حاجه تزال ان اي حاجه تنسى ان اي حاجه تذهب ابدا ما هي موجوده انما ده هي في كتاب ومسجله آه، س- امر الله سبحانه وتعالى الملائكه بان تسجلها في كتب فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا دي اصعب ايه في القران سئل سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن اشد ايه في القران فقال اشد ايه هي فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا عشان كده الآية دي ما تعديش كده يعني ايه لا نزيدكم الا عذابا واحد في مستوى عذاب ربما يقول ايه ان خلاص العذاب ده هينتهي او ان انا انزل شويه من العذاب او ان انا ايه آه، ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما بس ولكن هو يعلم ووعده الله سبحانه وتعالى بانه لن نزيدكم الا عذابا المرحله الجايه كده في العذاب والمرحله اللي بعدها كده والمرحله اللي بعدها كده فهو كل واحد في مرحلة وبيتحسر وينت- ويتندم ويتألم من المرحلة الجاية هتبقى عاملة إزاي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر جهنم وأن يحفظنا وإياكم يا رب العالمين كده بنكون انتهينا إن شاء الله من هذه آه، الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن فهمنا جهنم وفهمنا آه، ي- يوم القيامة ثم بعد كده جهنم ثم أهل جهنم وعرفنا ال- ب- بدأ عندنا تصور قوي عن هذه ال- عن هذه المعاني اللي نعيش بيها إن شاء الله آه، ربنا يبارك في حضراتكم ونلقاكم إن شاء الله على خير في ال- اللقاء القادم حينما نتحدث عن الجنة وأهل الجنة وهم يتنعمون فيها فإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصبح شقشق بالمودة والهدى يملى المشاعر بالسعادة والرضا ربك عظيم فتح حليم يسعدنا بالذكر الحكيم في الوقف أو في المبتدا ده الصبح شقشق بالسعادة والرضا